السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي والنهاردة معادنا مع الليلة رقم 42 وأسأل الله جل وعلا إنها تكون الليلة رقم 1000 وربنا يجمعنا بعدها على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي في الله وأختي في الله تعالوا نستحضر إن إحنا داخلين دلوقتي بيت الرسول بكل أدب وهدوء وسكينة وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا زي المرة اللي فاتت لقينا النبي برضو قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم الوصية الجميلة اللي يا ريت كلنا نتعلمها وناخد بيها خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقلنا إن ميعادنا النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني من كيف تسعد زوجتك الليلة ليلة حضرتك وأنت النهاردة من حقك إن أنت تدللي على جوزك زي ما أنت عايزة إن شاء الله والليلة اللي جاية بقى واللي بعدها من حقه هو بقى اللي يتدلل إن شاء الله ومن حقه إن هو يقول عايز أعرف إيه اللي ليا عند زوجتي ربنا يبارك فيكم زي ما قلت يا جماعة الحب أو أو الزواج ده مملكة الحب وبيت وبيت مؤسس على السعادة وعلى الحب وعلى المودة لو كل واحد فينا احاول ان هو يقدم ل- ل- ل- للطرف الثاني اغلى ما عنده محدش هيسال فين حقوقي وفين واجباتي الكل بيقدم للتاني بحب بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا المره اللي فاتت محتاجين ان الحب يرجع مره ثانيه لبيوتنا لحاجات كتيره جدا لو الراجل فعلا حس بارتياح وانتعاش وراحه والفه وموده وسعاده و- وسكينه في بيته هينتج اكتر هيبدع اكتر هيخدم دينه وهيخدم بلده ويخدم اسرته وهو يتفوق وينجح في حياته بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه ان هيقدر يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما دام الكلمه طالعه بحب وبتستقبل ايضا بحب بفضل الله هيقدر ان هو يظبط بيته ويقدر يقود السفينه بكل قضاء بكل جداره بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا الحاجه الثالثه ان هو هتاتي التضحيات الزوجه عندها استعداد انها تضحي بكل حاجه بس بشرط تلاقي الحب من زوجها والزوج عنده استعداد يضحي برضه بس بشرط يلاقي الحب من زوجته وقلت على حضرتك المره اللي فاتت فاكر اخر مره قلت لزوجتك فيها انا بحبك طبعا بعضهم بيقول انا عمري ما قلتها وبعضهم بيقول انا قلتها بس من زمان يعني وبعضهم بيقول يعني والله يعني احيانا بقولها واحيانا ما بقولهاش اذكر مره كنت بقول الكلمه ديت في احدى البرامج وكده بقول يا ريت يا اخو بالله عليك وانت قاعد دلوقتي وزوجتك قاعده جنبك قول لها بحبك فواحده بتقول لجوزها ايه شفت الشيخ محمود بيقول لك ايه يلا قول لي بحبك قال لها ما بعرفش انافق فجاي تاني يوم بيحكي لي على الموقف ده قلت له يا راجل ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اباح لك الكذب في الامور العاطفيه على الزوجه يعني اجبر بخاطرها حتى لو من ورا قلبك اسعد قلبها ربنا يسعد قلبك دنيا واخره ويحفظك يا رب العالمين وقلت لك المره اللي فاتت لو تفتكر حضرتك ان شاء الله ان انا قلت لك هقول لك شويه وصفات كده جميله ت- يعني بفضل الله تخلي عندك يعني انتفاخ في المشاعر وتضخم في الاحاسيس عشان تقدر ان انت تعطي الحب بجرعه اكبر واكبر ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم على الخير وقلنا المره اللي فاتت عشان تسعد زوجتك في بعض الاشياء عايزك تعملها قلت اول حاجه ودي اعظم حاجه استعن بالله سبحانه وتعالى لان انت لا يمكن هتسعد زوجتك الا اذا ربنا سبحانه وتعالى اعانك على ذلك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله قادر ربك حبيبك سبحانه وتعالى ان انت تقدر ان انت ترضي زوجتك بفضل الله باقل الاشياء لو ربنا رضاها عنك فلو ربنا حبك هيحببها فيك ولو ربنا حبك هيحببه فيكي فلما انتوا الاتنين تقوموا وتستعينوا بالله وتصلوا مع بعض وتدعوا وتنكسروا لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمكم ويالف القلوب بينها وبين بعض بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا العنصر الثاني اللي هو انا بقى نراجع مع بعض بس بعض الحاجات البسيطه كده في عجاله قلنا حسن الخلق وحسن المعاشره قلت لك قابلها بالبسمه وودعها بالبسمه ويا ريت يكون في كلمة جميلة وانت ماشي وكلمة حلوة وانت داخل بيتك ولما تخش سلم على زوجتك لأن النبي قال لسيدنا أنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وخلي زي دايما كل كلمة بتقولها غمسها بكلمة بحبك لو سمحت عايز الأكل يا حبيبتي آه، بالله عليك يا روح قلبي عايز أشرب يا حياتي عايز آه، المكوة بتاعتي عايز كذا خلي الكلمات الحلوة دي تطلع بتشجع الزوجة وبتديها قدرة وطاقة عظيمة جدا على ان هي تقدم لك نن عينيها بس تلاقي منك كلمه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى قلت لك المراه عاطفيه بكلمه واحده بفضل الله تشيلك في نن عينيها وبكلمه ثانيه تعبيك في اكياس فانا خايف عليك حبيب قلبي فعشان كده بقول لك خد بالك هي عاطفيه العاطفه لو اتجهت كده هتكرمك قوي ولو اتجهت الناحيه الثانيه برضه هتكرمك قوي ان شاء الله فربنا يبارك فيك ثاني حاجه او رابع حاجه قلت لك عايزك تدلعها وتقول لها كلمات حلوه قوي ويا ريت تختار لها اسم حلو كده جميل تدلعها بيه في البيت مش لازم قدام الناس طبعا يعني في البيت إيه- اسم حلو ننوسه مشمشه بسبوسه يعني الاسماء الحلوه ديت وتنقي لها اسم كده وتدلعها بيه قلت لك كمان تنظر اليها من غير كلام اللي هو بيسموها بتوع بقى السينما بيسموها لغه العيون لغه العيون انت تبقى قاعد كده وما بتتكلمش خالص وقاعد بتبص لها كده وساكت بتقول لك في ايه يقول لها وحشتيني هذه لوحدها بفضل الله تخلي زوجتك تكرمك وتقدم لك اغلى ما عندها شهر كامل بالبصه دي بفضل الله سبحانه وتعالى وزي ما بتبعت مسجات لاصحابك واصدقائك وحبايبك ما زوجتك دي اغلى واحده عندك ابعت لها يا اخي مسجات ان شاء الله حتى مره في الاسبوع طب ابعت مسجات اقول لها اي كلمات بقى ما انت ما شاء الله قبل الجواز كنا عندك ما شاء الله اسطوانات ما شاء الله زي الفل استخدمها في الحلال اقول لها مثلا آه، يا رميني بالكيماوي وغارسني في السماد حبك زي التقاوي طالع من غير معاد كلمات حلوه ما شاء الله وهادفه يعني واخد بالك آه، يعني آه، اي حاجه فاهم ازاي آه، يعني المهم يعني انت بقى عندك كلمات كتيره تقدر تشتغل بيها ان شاء الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اوعى تسخر منها اذا تزينت ممكن تكون الزوجه زي ما قلت المره اللي فاتت ما عندهاش قدره على انها تستعمل الميك اب استعمال حلو يعني ما تعرفش تحط ال- ال- درجه الاحمر حلو في خدودها فممكن تزوده حبتين ممكن ت- تلخبط في المساله تحط البنفسجي في عينيها والازرق في اسنانها وحاجات كده فتلاقي الموضوع يعني ايه واخد بالك بعضهم تقول لك انا ماليش في الميك اب خالص انا حاجات طبيعيه تلاقي حاطه مثلا بيض وخيار و- وجزر وحاجات كده هتلاقي الزوجه بقت سلطه ما تتخضش المهم في النهايه ربنا يكرمك اوعى تسخر منها خليك معاها على الخط ان شاء الله وشجعها دايما انها تتزين بس بشرط انها ما تستعملش حاجه محرمه لا نمص ولا وصل ولا تفلج ولا وش ولا وشم ولا حد كلها تستعمل حاجات طبيعيه جدا بعيد عن معصيه الله سبحانه وتعالى وتعالوا نكمل حلقة النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة الحفاظ على دينها ووقايتها من النار زوجتك حبيبتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا الخطاب لينا يا مؤمنين ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته زوجتك دي هتتسأل عنها يوم القيامة خد بالك ممكن تكون أعمالك ما شاء الله 10 على 10 ولكن أنت ممكن تكون مضيع لزوجتك أو مضيع لولادك خد بالك هتتسأل عنهم وممكن تتعاقب بسببهم فعشان كده ظبط حياتك مع زوجتك ومع نفسك ومع اولادك والاسره كلها قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره حاول انك تساعد زوجتك دايما انها ازاي تحافظ على وقت العبادات والصلوات يعني مثلا الفجر بيبدا مثلا الساعه مثلا أربعة ونص مثلا الساعه ثلاثة ونص صح زوجتك حبيبتك واخد بالك ولما تصحيها يعني حاول كده ايه تستخدم معاها الاساليب الجميله النبي قال كده كما عند احمد وابي داود بسند صحيح قال رحم الله رجل يا سلام النبي بيدعي لك بالرحمه رحم الله رجل وسماك رجل رجلا قام من الليل فصلى وبعدين فأي ثم ايقظ زوجته طب ليه اصل كلكم راع فان ابت نضح في وجهها الماء بترتيب صابع كده بحنيه وجمال كده يعني خليك عاطفي في المسائل ديت ما تبقاش عنيف يعني ما تجيش مثلا وتروح دالق ال- واخد بالك لا ب- بترتيب صابع كده وميه ساقعه علشان تفوق وبترتيب صوابعك كده قومي يا ننوسه قومي يا مشمشه اي حاجه الاسم اللي انت اخترته لها تمام هتكسل في الاول وبعد كده هتنقلب المساله الى ضحك كده تقوم تبتسم تقوم تتوضى وتصلي وراك ركعتين يا سلام على البركه الله اكبر في الليله ديت انتوا الاثنين هيبقى حصل لكم اكبر قدر من الشهره في الكون ده كله شهره اه شهره والله فين بقى في التلفزيون المصري ولا في التلفزيون الكويتي ولا في التلفزيون البحريني لا لا لا في السماوات السبع مين اللي قال كده حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن في السماوات بقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله أكبر ما شاء الله الملائكة كلهم عرفوكم إن أنتم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات علمها وقت الصلاة تسيب اللي في ايديك يا حبيبة قلبي عشان تصلي وتسجدي لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يجمعني بيكي في الجنة انا لا يمكن استغنى عنك في الجنة محتاج ان انا فعلا ربنا يجمعني بيكي في الجنة طيب احيانا الزوجة ومش احيانا لا ده كتير الزوج يا عيني الله يكون في عونه طول النهار مطحونه في الاكل والشرب والنظافه والاولاد وده وده فيا عيني احيانا يفوتها وقت الصلاه او تاخر الصلاه بسبب انها بتعمل دقيقه الباميه ومش عارف تخديعه المكرونه ومش عارف ايه والحاجات اللي انا ما بفهمش فيها ديت المهم يجي الزوج من بره خليك ذكي مش اول ما تخش ها عامله لنا ايه لا اول ما تخش السلام عليكم اه ليه السلام عليكم انت وانت داخل بتقول بسم الله لو قلت بسم الله الشيطان ما يخشش ويقول للشياطين اللي معاه يقول لا مبيت لكم فلما تاكلوا تقول بسم الله فيقول الشيطان لاعواني يقول لا مبيت لكم ولا عشاء الحمد لله البيت ما فيهوش شياطين البيت اتملى ملائكه ما شاء الله الحب انتشر بين الزوج والزوجه البيت مليان الفه ومحبه وموده ما شاء الله ولما تسلم عليها يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك دخلت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حبيبتي عامله ايه تقبلها تخلي الاولاد يشوفوك وانت بتقبلها هيحسوا بطمانينه وسعاده وراحه وفرحه ان الاب والام متوافقين ومحبين لبعض ما يبقاش في تهديد للاطفال بان في انفصال في مشاكل اه فتلاقي في راحه نفسيه بفضل الله سبحانه وتعالى اول ما تخش بقى اول سؤال تساله لها حبيبه قلبي انت لو جاي مثلا قبل العصر او بعد العصر سلام عليكم حبيبه قلبي صليت العصر والله يا حبيبي للاسف انا انشغلت والله ب... بالاكل وحصل و لا لا لا معلش انا اسف الله يبارك فيك اهم حاجه عندي الصلاه اه ممكن تاخر الاكل 10 دقائق ربع ساعه طب اصل كان اطفي عليه ال- اطفي البوتاجاز وصلي وبعدين ارجع اعمل الاكل اصل الاكل كان هيبو- يبوظ مش مشكله المهم عندي حبيبتي ده ده دينك اهم حاجه اغلى عندي من اي حاجه مره تانية جيت والله العظيم سامحني برضه نسيت علشان الاكل واقول طب خلاص يعني انت ال- الاكل هو اللي لهاكي عن ال- عن عن الصلاه اه والله طب خلاص مانيش واكل كلي بقى لوحدك قول لي يا شيخ محمود انت كده قلبتها علينا احنا كده ما انا ما انا كده هروح في الرجلين ما انا مش هاكل اقول لك حبيب قلبي خليها بيني وبينك ما هي تخش تصلي من هنا وانت خش على المطبخ روق نفسك من وراء المهم يعني ايه ظبط المساله كده انا هقول لك على الخطه اللي هتعملها شاهد في موضوع ان انت عاقبها بالشكل ده قول لها ما دام الاكل هو اللي شغلك عن الصلاه انا ماليش واكل خلاص تمام يبقى اذا تسال عن ديانتها تسال عن عن عبادتها تحاول بقدر الامكان ان انت تهتم تهتم صليت ولا لا صمت ولا لا ذكرت ربنا ولا لا ها ورد القران اخباره ايه قريت ورد القران ولا ما قريتيش ممكن تسيب لها محاضره معانا اسمعها او هي تسمعيها تقول لها اسمعيها ولما هاجي ندردش مع بعض طب خدي ال- الفصل ده من الكتاب دوت واقريه ولما اجي اساليني عن الحاجه اللي انت ما انتش عارفاها وممكن تكون انت كمان ما انتش عارف زيها فانتوا الاثنين تسالوا او انت تسالها احد العلماء وترد عليها وتبتدي تنور البيت بفضل الله تجمعها انت والاولاد واقعدوا اقراوا باب في رياض الصالحين في اصحاب الرسول في سيره الرسول اتعلموا اتعلموا واملوا البيت بالنور بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى ال- المهم ان انت اوعى تمنع عنها الخير من ضمن الحاجات برضو عايزك تسيبها تتعلم يعني لو التحقت بمعهد اعداد دعاء او لو تتلمذت على يد احد الاخوات الفاضلات او لو هي جبت لها الاشرطه والكتب في البيت وهي تسمع وتدرس وتتعلم وكل ده هيعود على حضرتك بفايده كبيره جدا جدا ليه لان في النهايه هذه الزوجه الصالحه المؤمنه الطيبه المباركه هي اللي هتربي لك اولادك فانت من مصلحتك ان هي تكون عارفه دينها كويس عشان تقدر تربي اولادك صح بفضل الله سبحانه وتعالى حاول برضه حاول ان انت تكافئها لما هي تعمل خير يعني مثلا لو حفظت مثلا خمس اجزاء قران قول لها مكافاه ليك يا حبيبه قلبي هطلعك عمره ان شاء الله وطلعها عمره واخد بالك وخليها تتمتع وتروح وتشرب من ميه زمزم وتروح مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وتصلي في الروضه وتسعد و و- وتنبسط يعني المهم اللي اقصده ان انت حاول تكافئ زوجتك دايما لما تعمل اي طاعه ولما تزود في اي طاعه بفضل الله سبحانه وتعالى ولو في امكانيه ان الزوجه ما شاء الله عندها قدره اللهم لك الحمد انها تحفظ القران تجمع بنات الجيران وتحفظهم القران بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل كيف تسعد زوجتك ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا مرة تانية نتعايش مع كيف تسعد زوجتك والجزء الثاني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير وربنا يسعد قلوبكم دايما بالطاعة وبالحب ويملى بيوتكم بالحب والمودة يا رب العالمين من ضمن الأشياء اللي كيف تسعد زوجتك الانفاق على الزوجه هو الانفاق اصلا على الزوجه يا جماعه واجب حق واجب على الزوج لكن في نفس الوقت رغم انه واجب ان الزوج ينفق على الزوجه الا ان الزوج لو احتسب النفقه اللي بينفقها على زوجته يتحسب له صدقه ايه الدليل على كده كلام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم اذا انفق الرجل على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ما شاء الله يعني أعظم دينار أخذ عليه أجر الذي أنفقه على أهلي نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أي من يأتيهم بالقوت ولذلك سبحان الله عايزك جنب النفقة عايزك تكون ذكي بقى شوية يعني انت مثلا لو بتدفع في البيت مثلا كل شهر 1000 جنيه 1500 2000 اللي ربنا ميسره لك يا ريت مع النفقة دي مع النفقة دي يكون في هدية ولو بسيطة واحنا وصينا المرة اللي فاتت ان كل زوج لازم يجيب لزوجته هدية معلش الرجالة زعلانين مني بس ان شاء الله ما انت هتدفعها الاسبوع ده هرجعها لك الاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب العالمين فايه هدية ولو بسيطة على فكرة مش لازم مش مهم يعني قدر الهدية يعني الهدية الهدية ولو بسيطة إن شاء الله حتى ورداية بسيطة كده ربنا يبارك فيك يا رب العالمين الهدية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول حديث من كلمتين الكلمة الأولى هي الفعل والكلمة الثانية هي الثمرة تهادوا تحبوا الفعل هو تهادوا والثمرة تحبوا ربنا ينشر الحب بينك وبين زوجتك لما تكون جاي من بره حبيبه قلبي انا انا بودي لو طول اجيب لك حته من السماء اجيبها لك لكن انت عارفه بقى العين بصيره واليد قصيره والكلام الحلو الجميل بقى اللي كنت بتقوله زمان قوله بقى في الحلال وهتلاقي حاجه بسيطه كده بفضل الله تسعد قلبها وممكن تشيلها للذكرى وعمرها ما هتنساها ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى فحاول بقدر الامكان تحرص على جنب الانفاق ان انت تجيب هديه لزوجتك من ضمن الاشياء ايضا عدم إهمال الحق الشرعي للزوجة عدم هجر الزوجة وعدم إهمال حقها الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر وإحنا تكلمنا في أداب الزفاف عن أداب هذا اللقاء الجميل إن يكون هذا اللقاء في وقدموا لأنفسكم تقدم ولا يكون المسألة كده مباغتة وإن الإنسان يكون نظيف في جسده نظيف في فمه يعني يستعمل السواك وإذا كان في معجون أسنان مفيش مانع وإنه يتعطر وإنه يكون يعني الأمور كده فيها تقديمة كده بكلمات طيبة و إلى غير ذلك حتى يكون اللقاء بفضل الله لقاء سعادة ليس لقاء عذاب لهذه المرأة من ضمن الأشياء أيضا عدم نشر إيه الأسرار الزوجية إن الإنسان الإنسان عشان يسعد زوجته يحسسها بالأمان رجل عاقل لا ينشر أسرار المتعة الزوجية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن من أشر الناس شوف بقى الكلمة من أشر الناس إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها حتى لو كان الزوجة لها طباع متعبة شوية عصبية مش عارف عاملة ازاي و ما تنشرش برضه سرها للناس كان أحد السلف الصالح كانت زوجته تعبة جدا فالناس عرفت ان هي تعبانه فقالوا له ايه مال زوجتك قال لهم العاقل لا يهتك ستر زوجتي خدوا بالكم بقى العاقل لا يهتك ستر زوجتي فلما طلقها قال له خلاص ما بقتش زوجتك بقى قال له قول لنا كنت تعبان منها من ايه قال مالي ولزوجة غيري اذا كنت انا طلقتها اصبحت زوجة واحد تاني فانا مالي ولزوجة غيري شوف سبحان الله هو ده كان تفكير السلف هو ده كانت سلوكيات واخلاقيات السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم من ضمن الأشياء برضو اللي تسعد بها الزوجة بفضل الله الملاطفة والممازحة في ناس فاهمين يا جماعة خصوصا في وسط الملتزمين فاهمين ان الحياة لازم تكون حياة جد آه إنه لقول فصل وما هو بالهزل لكن لكل مقام مقال يعني الإنسان لما يتعامل مع الناس بره معاملة ولكن لما يتعامل مع الزوجة ومع الأولاد حاجة تانية يا جماعة الزوج مع ال مع ال مع, ال مع الزوجة بتاعته بيكون عامل زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال أحب أن أرى الرجل مع زوجته خد بالك كالطفل الصغير فإن أرادته رجلا وجدته رجلا إن أنت تمازح الزوجة وتداعبها ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله لما تزوج قال هل تزوجت بكرا أم ثيبا قال ثيبا يا رسول الله فقال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضاحكها وتضاحكك يبقى ده دليل على إيه على إن الأمر ده مستحب ان انت تمازح زوجتك وتضحك معاها وتهزر معاها لكن بشكل لا يخرج الرجل عن صورة الوقار اللي هو عايشها يعني بس المهم يكون في دعابة في حياة الزوج والزوجة ويبقى في مواقف جميلة يحكوها مع بعض في اوقات معينة ويتذكروها ويضحكوا وينبسطوا يملى حياتهم بالسعادة وحبيبك سيد ولد ادم واخشى الناس واتقى الناس لله رغم ذلك كان يسابق امنا عائشة يقول لل- للصحابة تقدموا فتقدموا فيقول لها تسابقيني تقول له سابقك فيسابقها تقوم سابقاه بعدها بشوية أمنا عائشة بقى سمنت وحملت اللحم فالنبي مش نسالها فقال لها تسابقيني قالت له سابقك فسابقها النبي فسبقها فقال هذه بتلك واحد واحد ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وانت قاعد بتاكل مع زوجتك مفيش مانع ان انت برضو من قال لاخر يعني من باب ال- يعني ترطيب الجلسه ومن اجل تلطيف ال- ال- ال- الج- ال- القعده ديت ومن اجل ان انت تنشر الموده والحب في البيت اكلها بايدك ولو مره اعملها ولو مره و- ومش لازم يكون الاكل كله بايديك يعني حتى ولو لقمه كده في وسط الاكل وحطها لها في بقها خد بالك بيبقى ليها اثر عظيم جدا وبيبقى الزوجه حاسه قد ايه زوجها بيحبها وقد ايه زوجها فعلا مشغول بيها وخايف عليها الامور دي كلها بفضل الله عشان انت نفسك تسعد وعشان هي كمان تسعد يعني اوعى تفتكر لما بقول لك ازاي تسعد زوجتك انا بفكر في زوجتك وبس لا ده انا بفكر فيك انت كمان لانك لو اسعدت زوجتك يقينا هي هتسعدك يقينا هتضحي عشانك بحاجات كتيره يقينا هتحاول بقدر الامكان انها تنشر في بيتك الفرحه والسعاده بفضل الله سبحانه وتعالى يا ريت تفسح زوجتك ولو مره كل اسبوع امكانياتك او وقتك ما يسمحش خليها كل اسبوعين خليها على الاقل ولو مره كل شهر خدها مره كده وخد معاك الاولاد او لو ما كانش في اولاد خدها لوحدها وروحوا اي مكان ما فيهوش معصيه وروحوا اتفسحوا وانبسطوا وكلوا واشربوا وشموا هوا وامشوا على البحر و عشان تدخل عليها السعادة والبهجة لأن يا جماعة زي ما بيقولوا ده المكن المكن اللي هو من حديد لازم تديله وقت يستريح ويتزيت ويتظبط عشان يقدر ينتج مرة تانية الزوجة اللي هي بقى من دم ولحم وأعصاب و- ونفسية وروح محتاجة انها ترتاح علشان تقدر ترجع مرة تانية وتنتج وتقدر تقدم اغلى ما عندها لهذا الزوج الحبيب حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلى عليه يقول كما عند النساء بسند صحيح اسمع بقى الحديث الجميل ده عشان تفهم ان ديننا فيه فسحة وديننا في يعني مش ديننا ما هوش دين آه، صعب او زي ما الناس فاهمه ان الالتزام ده او ان الملتزمين دول ناس منغلقين لا بيضحكوا ولا بيبتسموا ولا يعني فاهم ازاي والدنيا عندهم يعني ربنا يعافينا ويعافيك مين قال الكلام ده؟ والله الذي لا اله غيره لو عرفنا ديننا صح هنبقى سعداء جدا ومبسوطين جدا وفرحانين جدا وهنبقى وهنبقى رغم ان احنا في نفس الوقت واحنا بنضحك وبنله مش بنله يعني اللهو الحرام لا اللهو الحلال واخد بالك واحنا بنضحك وبنفس وبنمرح وبنتفسح و وفي نفس الوقت احنا شايلين في قلوبنا هموم الامه كلها يعني عايز اقول لك حاجه تكشيرتك ديت هي اللي هترجع المسجد الاقصى تكشيره حضرتك دي هي اللي هترجع آه، ال- ب- بل- بلاد المسلمين ابدا انما بسمتك في وش اخوك صدقه هتتالف القلوب هتجتمع القلوب هيتوحد صفوف المسلمين هيقدروا ينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى اذا تأل اذا تالفت القلوب بفضل الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب الا اربع حاجات اي شيء ما فيهوش ذكر لله ده يعتبر لهو ولعب ملوش لازمه الا في اربع حاجات ما هوش لا لهو ولا لعب قال صلى الله عليه وسلم ملاعبة الرجل امرأته يا سلام النبي بيعتبر ان الواحد لما يقعد يلاعب امرأته ويداعبها ويهزر معاها ده انت لو في بيتك وسامحني يعني انا عم بوضح لك الامور اكتر لو في بيتك وقاعد بتضحك مع زوجتك وجيت كده في الريسبشن ولا في الصاله واخد بالك ومسكت حته كوره كده وقعدت تلقفها لزوجتك وتلقفها لك وتهزروا مع بعض وتجروا ورا بعض وتن- وتتنططوا في البيت و- وتضحكوا مع بعض دي دي في حد ذاتها والله العظيم عباده لانك بتدخل السعاده على زوجتك وزوجتك بتدخل السعاده عليك ويا سلام بقى لو بينكم اولادكم وتقعدوا تلعبوا معاهم وتهزروا معاهم وتضحكوا معاهم اهو ده لهو لكنه ليس من اللهو ولا من اللعب لكنه عباده بتتقرب بها الى الله يبقى الا في اربع حاجات ملاعبه الرجل امراته تاني حاجه تاديب الرجل فرسه الفرس اللي عندك ده لما تقعد تعلمه وتؤدبه وتعرف وتف- وتحاول تت- تدربه يعني ده ليس من الله ولا من اللعب والحاجة الثالثة مشي الرجل بين الغرضين عشان يتعلم الرماية لعل وعسى فيما بعد يعني يستنفر للجهاد في سبيل الله ورابع حاجة تعليم الرجل السباحة يبقى أربع حاجات ما هماش له ولا لعب إن أنت تدلع مراتك وتلاعبها وتهزر معاها ده ما هوش له ولا لعب وان انت تأدب فرسك ما هوش لهو ولا لعب وان انت تمشي بين الغرضين وتتعلم الرماية برضه نفس الحكاية وان انت تتعلم السباحة كل دوت ليس من اللهو ولا من اللعب وده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ملاطفته وممازحته لأمنا عائشة كان يضحك معاه ويقول لها إني لا أعلم متى تكونين غضب متى تكونين غضب علي أو متى تكونين إيه يعني يعني يعني يعني الحب عندك واضح أوي أوي يقول لها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبة قالت كيف تق... كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، قالت أجل يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله شوف قد إيه، شوف قد إيه إحساس النبي مع أمنا عائشة وقد إيه الحس مرهف لدرجة هو عارف إمتى هي بتكون راضية وعارف إمتى بتكون زعلانة. مجرد كلمة هي قاعدة بتتكلم مع عادي بس وهي بتتكلم تقول ايه لا ورب محمد يبقى راضية لا ورب إبراهيم تبقى زعلانة وهي نفسها لما حز- حصل المشكلة اللي حصلت في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة بتقول كل حاجة كانت ماشية تمام إلا حاجة واحدة بس إن النبي بيخش عليا بدل ما يسلم عليا ويقول لي يا عائش ويقول لي يا حميراء حميراء اللي هي الإيه الوش الأبيض المشرب بحمرة فكان يقول لها يا حميراء كان يدلعها فكان يقول لها كيف تيكم تيكم ده اسم إشارة للبعيد يعني كيف حال البعيدة واخد بالك فحست بتغير بس في السلام فقالت اكيد النبي متغير صلى الله عليه وسلم سبحان الله في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قاعد عند امنا عائشه ودخلت امنا سوده عليهم قعدت معاهم فالنبي راح جالس وراح ساند رجليه اليمين على امنا سوده ورجليه الثانيه على امنا عائشه وقاعدين مع بعض فامنا عائشه عامله اكله كده اسمها الخزيره يعني حاجه كده عامله زي سد الحنك يعني واخد بال حضرتك ف يعني ايه فبتضحك مع امنا سوده بتقول لها كلي قالت لها مش عايزه اكل قالت لها يا اما تاكلي يا اما هلطخ بيها وشك يعني بهزار كده فالنبي قاعد فراحت امنا عائشه مكوره حته كده وراحت ملقفاها ورمياها في وش امنا سوده فراح النبي عليه السلام ايه راح موسع رجليه من على رجل امنا سوده عايز يقول لها ايه يلا خد راحتك بقى كده وايه وردها لها طبعا امنا سوده كانت ضخمه الجسد رضي الله عنها وارضاها فراحت مكوره كوره بقى زي الفل كده وراحت ايه ضربها في امنا عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك صلى الله عليه وسلم ما قالش انتوا مش عاملين لي مقام انا قاعد وسطكم وانتوا عاملين بتضربوا بعض ابدا عارف ان في وقت للمزاح للمزح ووقت للدعابه ووقت للضحك فيما لا يخرج الانسان عن عن هيبته ولا عن وقاره صلى الله عليه وسلم من ضمن الاشياء حبايب قلبي اللي تسعد بها زوجتك التزين للزوجه والله يا جماعه في بعض الناس انا مش عايز اقول كتير بس هم فعلا كتير ما بيفكرش ابدا ان هو يتزين لزوجته عادي يعني يبقى قاعد مثلا ل- ل- ل- لبس مكرمش وشعره منعكش وعينيه مش عارف عامله ازاي ووشه ما اتغسلش بقاله ثلاث ايام والبنطلون مش عارف عامل ازاي ولابس شراب عيون صوابعه طالعه منه وحاجات كده يعني ايه حاجات صعبه جدا ولما تسالوا لك ما فيش حد غريب يعني هو ذنبها ان هي مراتك يعني واخد بالك سبحان الله اه يعني بقى قاعد لابس لك تيشيرت اخناتون و- وبنتكور آه، الحاج هريدي يعني جدد يا اخي البس ايه المشكله مش عيب يا جماعه ان الراجل يبقى قاعد في بيته لابس فعلا بنتكور آه، معلش يقولوا الشيخ يبقى- اه يعني فاهم ازاي بنتكور حلو كده والتيشيرت شيك كده في بيتك او انت رايح بره اه البس اللي انت عايزه انما لزوجتك خليها تشوف فيك اجمل حاجه خليها تشوف فيك فتى احلامها ويلبس لبس حلو كان سيدنا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كان يقعد ويمسك المشط يقعد يسرح شعره واخد بالك فهو بيسرح شعره فيقولوا له لماذا تصنع هذا يا ابن عباس فيقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي فاصل قصير وارجع لكم مرة تانية صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالى أخوي وحبيبي نشوف ازاي تكمل مسيرتك في اسعاد زوجتك ربنا يسعد قلوبكم يا رب بطاعه الله ويملى بيوتكم بالموده والرحمه والالفه والسعاده يا رب العالمين من ضمن الاشياء عدم التهديد بالطلاق بدايه لا تكثر من الخلافات الزوجيه ما تكتروش من خلافات يعني بالبلدي كده يا جماعه عايزين كل واحد يجي على نفسه مش لازم كل حاجة ان الزوجة تعمل اللي انا عايزه بالملي ممكن اتنازل عن بعض الاشياء لان انت مش هتتجوز واحدة مثالية جاية من كوكب تاني انت في النهاية بتتجوز برضو انسانة معرضة للخطأ ومحدش في الدنيا معصوم يا جماعة فبالتالي انت يعني تيجي على نفسك شويه هي تيجي على نفسها شويه عشان السفينه يعني زي ما بيقولوا تمشي يعني والمركب تمشي فبدايه لا تكثر الخلافات الزوجيه ولو حصل خلافات لا قدر الله لا تكثر من التهديد بالطلاق لان المراه بطبعها بتحس بعدم الامان مع الزوج اللي كل كلمه بيقولها علي الطلاق تبقى طالق لو عملتي تبقى طالق آه الكلام ده كله يا جماعه يحسس الزوجه انها عايشه على شفا جرف نهار يعني عاي- عايشه كده عيشه صعبه جدا فلا تستطيع ان هي تعطي ولا تستطيع ان هي تظهر حبها ولا تقدر تقدم لك اللي هي عايزاه لان هي حاسه في النهايه ان هي عشرتها معاك قصيره جدا وان حياتها معاك مش هتعمر معاك فخد بالك من الحته ديت مهمه جدا يعني كمان ما تحسسهاش ان انت مستغني عنها ما تجيش تقول لك مثلا حبيبي انا رايحه ثلاث ايام عند ماما لا حبيبه قلبي معقوله هتقعدي شهرين لا والله كفايه على شهر واحد بس يعني تحسسها بكده ان انت ايه مش عايز تشوفها لا خد بالك من الحاجات دي كلها بتفرق جدا مع الزوجه تقول لك هقعد ثلاث ايام عند ماما اقول لها لا كفايه يوم واحد ما اقدرش استغنى عنك آه طب انا هقعد مثلا يوم لا كفايه اربع ساعات الله يبارك فيك انا ما اقدرش استغنى عنك ما اقدرش ابات ليله من غيرك هكذا حسسها بالسعاده حسسها بان انت محتاج لها فعلا مش معنى كده ان انت بتذل نفسك لزوجتك لان احنا قلنا يا جماعه احنا بنشيل الحواجز بين الزوج والزوجه احنا قلنا دي شركه مؤسسه على الحب وعلى السعاده وعلى الاخاء ما هي قبل ما تكون زوجتك دي اختك في الله حاجه تانية عايز اقول لك اوعى تكثر من كلمه الطلاق لان كلمه الطلاق دي لو اتعود عليها لسانك ممكن يقع الطلاق ولو بالهزار لان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود والترمذي باسناد حسن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة لو بهزار لو قاعد بتهزر مع زوجتك قول لها على فكرة بقى انت طالق بهزار كده وقع الطلاق قول لي والله ما اقصد اقول لك ما هو النبي قال كده ان انت لو حتى بتقولها بهزار يقع الطلاق فعشان كده النبي خايف على بيتك طب ليه النبي قال كده عشان لو اتعودت تقولها بهزار ممكن في مره تقولها بجد وانت مش واخد بالك فالبيت يتخرب فمن حرص النبي على ان بيتك يفضل عمران دايما وان الاسره المسلمه تفضل متماسكه بيقول لك اوعى تقول الكلمه دي ولو بهزار طيب لو كنت متضايق تعمل ايه افترض حصل حاجة أو مشكلة وزوجتك فعلا ضايقتك جدا ووصلت لمرحلة إن أنت عفوا يعني عايز تقوم تقوم مش مش تقول لها كلمة ده أنت عايز تقوم تضربها لا استعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني النبي لما وصف الرجالة اللي بيضربوا النساء قال ليس أولئك بخياركم دولت مش من خياركم اللي بيضربوا مع إن الضرب ورد في سورة النساء آه لكن الضرب ده يا جماعة هنيجي بقى في حلقة مخصوصة عن ال- هؤلاء الذين يضربون نساءهم إزاي يكون الضرب وإمتى يكون الضرب وكيف يكون الضرب هتحس إن هو فعلا عمره ما كان ضرب يعني الضرب ده ده اخر حاجه واخر العلاج الكي يعني ده اخر حاجه ولما تضرب لا تقبح ولا تضرب في الوجه ولا تكسر عظما ولا تفعل كذا يعني ممكن بسواك صغير تخبطها على كتفها تشعر فعلا ان انت اهنتها شفت قد ايه مش بقى اللي بيلعب ملاكمه وتايكوندو وكونغ فو مع زوجته وتبص تلاقي اللي انفها اتكسر واللي عينيها اتحولت في- ده مش ده مش معامله زوجه واخد بالك ده انت كده بتعامل واحد صاحبك في الشارع فما ينفعش دي امراه ضعيفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين يعني المراه واليتيم فانت لو متضايق اعمل ايه اتصرف كالاتي لو كنت واقف اقعد لو كنت قاعد نام لو كنت نايم قوم يعني يعني غير وضعك قوم اتوضى قوم صلي طب برضه عملت كل دوت ولسه الشيطان متملك مني ومش قادر وخلاص هطق وعايز اقول اي كلمه خلاص قول كلمه لا تؤاخذ عليها بعد الصلح يعني مثلا زعلان قوي ومتضايق منها ومخنوق وعايز تقول كلمه فتقول لها يا لمبه مثلا او يا نجفه شويتين الدنيا هتروق وتبقى جميله وتقعد زوجتك معاك وتقول لك كده يا حبيب قلبي بقى انا لمبه ايوه يا حبيبتي يعني منوره حياتي بقى انا نجف ايوه يعني متعلقه في سقف قلبي ما انت عارف بقى الاسطوانات بقى بتزعبط يعني اللي انت كنت حافظها قبل الجواز بس طبقها في الحلال واخد بالك اه كلام لا تؤاخذ عليه تقدر تجد تجد له ايه مبرر لما تيجوا تتصالحوا عشان يبقى الدنيا ماشيه جميله مش بقى تقعد تقبح بالام والاب والجد والجده والعم والخال وتشتم العيله من اولها لاخرها يبقى انت كده حتى لما تيجوا تتصالحوا هي مش هتنساها لك هتفضل كل شويه تقول لك فاكر قبل حرب 67 بيوم واحد لما شتمتني وقلت لي كذا وفاكر يوم تلا يعني هتفضل بقى ايه تجيب لك القديم والجديد فعشان كده دي نقطه نقطه مهمه تانية برضو يا جماعه اوعى تحسس زوجتك في يوم من الايام احفظ الكلام ده حبيب قلبي ويا ريت في الاعاده اكتبها نقاط كده آه والكلام ده كله بفضل الله موجود في موسوعه الزواج الاسلامي السعيد لكن عايز اقول لك حاجه اوعى تحسس زوجتك في يوم من الايام انك عايش معاها من باب اخف الضررين يعني ايه انا عايش معاك عشان نربي العيال لو عايش معاها على المبدا ده او قلت لها الكلمه دي صدقني والله العيال مش هيتربوا لان الزوجه لما تقول ياه يعني انا ماليش قدر عنده ماليش اهميه عنده هو عايش معايا عشان الاولاد طب لو الاولاد راحوا هيرميني او لو الاولاد حصل لهم اي حاجه هيرميني فخد بالك لا انا عايش معاك عشانك انت انت اغلى عندي من كل حاجه حتى لو ما فيش اولاد الله طب ما في ناس مش مخلفين يعني معنى كده ان انا مش هعيش معاكي لا عايش معاها زوجتك حبيبتك ربنا يبارك فيك ويحفظكم حاجة تانية رقم تسعة عدم حرمانها من أهلها اوعى تحرمها من أهلها لو أكرمت أهلها وكانت أصيلة هي كمان هتكرم أهلك حاول تروح لأسرتها في الأعياد والمناسبات خد زوجتك وروحوا مع بعض حتى لو هي مكسلة قول لها لا ما يصحش تعالي نزور والدك تعالي نزور والدتك تعالي نزور أخواتك تعالي تعالي خليها تتعلم وتتعود على صلة الرحم وهي لما تحس إن زوجها إنسان أصيل ووفي وبيحافظ على العلاقة اللي بينها وبين أهلها هي كمان هتكون حريصة جدا على ان هي كمان علاقتها باهله تكون طيبه جدا ولما ربنا يوسع عليه هي نفسها تقول له ما تنساش اختك ما تنساش والدك ما تنساش والدتك ما تنساش عمك وعمتك وخالك وخالتك وهكذا شوف قد ايه كان وفاء حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه ان بعد ما ماتت كان يذبح الشاه ويوزع لحمها على صديقات خديجه فما ظن دي دول صديقات خديجه فما ظنك باهل زوجتك يعني من باب اولى ان انت تقدم ليهم اغلى ما عندك ولما يجولك يجيلك حماك ويجيلك حماتك ويجيلك قرايب زوجتك لازم تكرمهم اكراما لزوجتك هي هتحس قد ايه هي غاليه عندك انما لما تكون انت بتتمعر وتتضايق وتتخنق لما يجي لك حماك او حماتك او قرايب زوجتك هي نفسها تحس ان هي ملهاش قدر عندك ولو كان ليها قدر عندك كنت قدرت اهلها واهتميت بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن الاشياء برضه اللي انت تسعد بيها قلب زوجتك ربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا ان انت تشاورها وتاخد رايها خصوصا في الامور المصيريه ما يجيش واحد عايش مع زوجته يا جماعه وبعدين فجاه يقول لها جهزي نفسك بعد بكره احنا معذرين معذرين رايحين فين رايحين المكان الفلاني طب مش تاخد رايي طب ده دي مساله مصيريه ده احنا هنعيش في مكان تاني طب كنت خدت رايي انا كان نفسي نعيش في المكان الفلاني خد بالك دي مسائل مصيريه آه جهزي نفسك بنتك هتتجوز ابن فلان طب مش تاخد رايي مش انا ام العروسه يبقى من باب اولى برضه تشاورني حتى وإن كان في النهاية الرأي الغالب للرجل لكن برضه لما تحسس زوجتك إن ليها قيمة وليها مكانة في قلبك يا راجل ده امرأة يعني اللي هي بلقيس ملكة سبأ شاورت قومها قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون خدت رأيهم والمولى عز وجل يقول وشاورهم في الأمر ويقول وأمرهم شورى بينهم مش يجي واحد النهارده بقى ويتشدق ويقول لا يا اخي ده ده النبي قال حديث برضه احنا لو فهمناه يعني برضه هنطبقه ونظبط الدنيا مش النبي قال شاوروهن وخالفوهن ده مين اللي روى ده؟ ابو لمعه ما اعرفش مين اللي روى الحديث ده مش حديث اصلا واخد بالك شاوروهن وخالفوهن ده مش حديث وإن كان بعض الناس حافظين الكلام ده لا يا جماعة الزوجة ماهاش قطعة أساس في البيت شاورها وخد رأيها وكبرها خد بالك وأحيانا بيكون عقل الزوجة أكبر من عقل الزوج وأحيانا بيكون ما شاء الله عندها خبرة في الحياة أكتر من الزوج نفسه فلما ياخد رأيها هيستفيد وربنا هيجعل بركة في البيت وهي تحس إنها مش قطعة أساس في البيت وإن لها قدر ومكانة في قلب الزوج وممكن الزوج لو هو ذكي ممكن يبقى فيه بعض الامور ولو البسيطه بيشاورها فيه ويلاقي ان هو هو الراي بتاعه هو افضل لكن بياخد برايها اكراما ليها في بعض الامور اللي ممكن يتجاوز عنها اكراما لهذه الزوجه من ضمن الاشياء برضه ودي حاجه جميله قوي النساء هينبسطوا النهارده بالحته دي بالذات انك تساعد زوجتك في امور البيت في الاعمال المنزليه وفي تربيه الاولاد احيانا وبقول كلمه ايه احيانا يعني ممكن تكون الزوجه تعبانه او مريضه او لا تعبانه ولا مريضه وقاعده سليمه وزي الفل بس انت كنت فاضي وحبيت ان انت تحسس زوجتك ان انت خايف عليها وبتحبها وهي قاعده سليمه ما فيش لا مرض ولا تعب لا حبيبه قلبي خليكي المواعين عليا النهارده قول لي بقى الموضوع كل الرجاله دلوقتي في التلفزيون ويقول لك يا عم حول على اي حاجه واخد بالك لا خليك معايا بجد والله فاغسل لها المواعين يوم يوم مش لازم اقول في الشهر ما تحددش يعني انت وظروفك ان شاء الله حتى لو فاضي مره في السنه وخش اغسل المواعين كده وظبط الدنيا طبعا انت هتغسلها وهي هتغسلها بعدين مش هنعرف نغسلها يعني فاهم ازاي فالمهم ايه إيه، اعمل كده حسسها ان انت فعلا بتريحها بس بقى الزوجه خليها ذكيه برضه ما يجيش هو بقى يغسل مواعين يوم تيجي بقى هي كل يوم اول ما يخش السلام عليكم حبيبتي عليكم السلام حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك الحاجه في الحوض ان شاء الله يلا ربنا يقويك يا حبيبي والله العظيم طول عمرك شهم فاهم ازاي لا يعني ايه يعني نخف شويه يعني هو عملها مره كده جدعانه ما تبقاش كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهل بيته مين اللي قال الكلام ده امنا عائشه حديث فين في البخاري قالت أمنا عائشة لما سئلت ما كان يصنع النبي في بيته ده سيد ولد آدم بقى ما تقوليش بقى لنا ولا أنت ما تقولش مشغولياتي ومشغولياتك كان مشغول بهداية الإنس والجن ودعوة الإنس والجن وكان مشغول بقضايا الأمة كلها صلى الله عليه وآله وسلم فما تقولش حد في الدنيا مشغول أكتر من النبي ما كان النبي يصنع في بيتي قالت كان يكون في مهنة أهل بيتي فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة يا سلام سيد ولد آدم اسعد زوج في العالم والزوجه اللي عايشه معاه اسعد زوجه في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن الاشياء برضو اللي عايزين نعملها ونحرص عليها جدا ان انت تنصت الى الزوجه يبقى في وقت معين اخويا وحبيبي اقعد كده وقول لزوجتك تعالي ندردش مع بعض شويه انا بجد نفسي اسمعك الزوجه جواها حاجات كتيره جدا ونفسها تقول لك ونفسها تفضفض عن اللي جواها لان في كتير من الازواج مكبوتين تقول لك والله ده انا بس لو يسيبني بس انطلق واقول له اللي في قلبي ده انا شايله في قلبي وسره اخد بالك ونفسها بقى يعني ايه تقول له وتبعبع باللي جواها سيبها تبعبع سيبها تقول اللي جواها سيبها تخرج الشحنه اللي موجوده جواها عشان ما تنفجرش قول لها حبيبه قلبي قولي لي نفسك في ايه حاسه بايه سعيده معايا طب قولي لي ايه اللي مضايقك مني هتقول لك يوه ده يعني فاهم ازاي هجيب لك بقى من سنه 48 واخد بالك من ايام بقى يعني ايه فاهم ازاي من ايام حرب الاستنزاف يعني المهم هي هتظبط لك الدنيا آه، واسمع وتحملها وسيبها تقول كل اللي جواها وبعد كده اقول لها والله يا حبيبتي انا ما اقصد والله ده انت غاليه عندي ده انت ام اولادي ده انت ده انت الحته الجوانيه وربنا يبارك فيكي ده ده انت لو شققت عن قلبي ما تستغربيش لما تلاقي نفسك قاعده جوه على كرسي انتريه حبيبه قلبي ده انت اغلى حاجه عن- ده انت ال- الحته ال- مش عارف ايه يعني المهم يعني الكلام الحلو كتير ما شاء الله ربنا يبارك فيك وهكذا حسسها فعلا انها غاليه عندك بجد ف ولذلك سبحان الله سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فاكرين حضراتكم لما بدانا حلقات ليله في بيت النبي عملنا اظن حوالي خمس حلقات تقريبا عن حديث ام زرع لما امنا عائشه قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت تحكي له حديث ام زرع وال11 نسوه اللي اجتمعوا وقعدوا يتكلموا كل واحده بقى تقول بقى زوجها ومميزاته وعيوبه و- والنبي قاعد بيستمع لا كان متضجر ولا بيقول لها خلصي بقى يا عائشة أنا مش فاضي أنا ورايا هموم الأمة واخد بالك حد فينا كان شايل الهموم اللي النبي شايلها حد فينا كان عنده الانشغالات اللي كانت موجودة عند النبي حد فينا يا جماعة كان عنده فعلا يعني مسؤوليات قد اللي كانت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك قعد يسمعها لحد ما خلصت خالص وفي الاخر رد عليها النبي عشان يشعرها انه كان مركز معها أصل خد بالك كانت ممكن امنا عائشه تحكي له قصه ام زرع دي كلها من اول لاخرها وفي الاخر خالص يقول لها خلصتي السلام عليكم فهي يبقى كده ضيع كل اللي عمله النبي شوف النبي قال ايه قال لها كنت لك كابي زرع لام زرع لكن ابو زرع طلق ام زرع فحب يطمنها فقال لها غير اني لا اطلقك يعني كنت لك في المحبة كأبي زرع لأم زرع لي- لكن أنا عمري ما هطلقك وأبو زرع طلق أم زرع أما أنا لا يمكن أطلقك آخر حاجة إن أنت تسامحها إن أساءت خد بالك ما فيش حد في الدنيا مش معرض للخطأ الزوجة ممكن تغلط بل أكيد هتغلط والزوج برضه لازم لازم يغلط لأن إحنا مش معصومين يا جماعة فلما الزوجة تسيء أو تغلط تسامحها وتعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بإسناد حسن إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة ويقول صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة يا سلام ان انت لما تعفو عن زوجتك دي مش علامه ضعف لان بعض الرجال بتاخدوا العزه بالاثم يقول انا اسامحها وهي غلطت في حقي ما انا لو سامحتها مره هتكررها كل مره وهتضيع شخصيتي وهبتي و بالعكس هتشيلها لك بجميل زي ما الزوجه برضه احيانا ممكن يكون الزوج نفسه هو اللي غلط وما انتظرتش ان هو اللي يعتذر وراحت هي بنفسها اللي تقول له انا اسفه فتقول ربما ان انا منزلتي عنده تقل او ان هو يعتبر ان انا خلاص ماليش قيمه بالعكس بتزيد قيمتك عنده وتزيد غلاوتك عنده بفضل الله لان النبي وصف نساء اهل الجنه قال نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العقود التي اذا غضب عليها التي اذا غضبت التي اذا غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك خد بالك بقى لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى ما دقش يعني طعم النوم لحد ما تقول لي إن أنت راضي عني في زوجة فكرت في مرة إنها قبل ما تنام تقول لزوجها يا ترى حبيبي أنت راضي عني ولا مش راضي لازم يكون راضي عنك لأن لو مش راضي عنك ربنا مش يرضى عنك إلا في حالة واحدة إلا إذا كان هو إنسان ظالم فعلا وهو اللي افترى عليك فيرضى أو ما يرضاش في الوقت ده مش فارقة لأن هو اللي ظالمك لكن لو انسان عادل وانسان متدين ومحترم وكويس ومش راضي عنك يأذيكي حاجه زي كده وتاثر عليكي يعني سبحان الله فيعني يعني شوف قد ايه يعني محتاجه ان انت تعرف لما شوف لما النبي يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم يعني مين فينا يا جماعه يقبل ان يقف يوم القيامه خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز اقول حاجه اخيره قبل ما نخش على الفاصل واللي جوزها تعبها بقى اللي بعد ما قلنا كل الكلام ده كله رغم ذلك جوزها تعبها ومعذبها ومبهدلها في حياتها عايز اقول لك على اربع حاجات في عجاله سريعه عليكي بالدعاء سهام الليل ربنا قادر ان شاء الله ان ربنا انه يهديهولك ان شاء الله ولا اقول لك هقول لك الحاجات ديت بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم في الفاصل الأخير الحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة والله بحبكم في الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير طيب نقول إيه للزوجة اللي فعلا زوجها تعبها وعمالين نقول واسعد الزوجة وإزاي يسعدها وإزاي وإزاي رغم ذلك زوجها تعبها وكتير جدا بكل أسف من نساء المسلمين معذبات وفي المقابل أيضا كتير جدا من رجال المسلمين برضه معذبين سبحان الله الله حته التوافق في الزمن ده بقت قليله جدا قليل قوي لما تلاقي فعلا زوجين متعايشين مع بعض وبيحبوا بعض بجد دلوقتي بقى كتير من الاسر عايشه على مبدا اخف الضررين عايشين عشان نربي العيال وخلاص يعني هتطلق اروح فين ولا اعمل ايه وسبحان الله ولذلك انتشرت نسبة الطلاق لدرجة لا تخطر على قلب بشر وصلت حسب الإحصاءات الأخيرة 40% 40% في بلاد الإسلام يا جماعة وصل معدل الطلاق إلى 40% في بعض البلدان بقت حاجة نذير خطر عشان كده قلنا نتناول من خلال ليلة في بيت النبي مسألة الحياة الزوجية والسعادة الزوجية ربنا يسعد قلوبكم طب لو واحدة زوجها يعني تعبها ومش مقدرها تعمل ايه اربع حاجات اختي الفاضله خدي بالك من حاجه عايز اقول لك ان فعلا استعيني بالله سبحانه وتعالى اذا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله استعيني بالله وعليك بسهام الليل قومي بالليل صلى ركعتين وادعي ربنا والجئي إلى المولى عز وجل اللي يعني قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قادر ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلب زوجك ويخليه يحبك ويسعدك ويكون عايش معاكي اسعد حياه بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه الدعاء تاني حاجة الاستغفار حد عارف يمكن تكوني انت مقصرة في حق ربنا يمكن تكوني اذنبت في حق الله فلما تستغفري ويكون الذنب ده اصلا هو سبب ان الزوج دوت يتعامل معاك المعاملة ديت لان النبي قال كده ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما فلما تستغفري تتمسح الذنوب من الصحيفة تصبح الصحيفة بيضة وجميلة ونصعة ما شاء الله فيكون ده سبب بفضل الله ان الزوج يحبك بعد كده الحاجة الثالثة كثرة الصلاة على النبي وانتوا فاكرين ان سيدنا ابي لما قال للنبي يا رسول الله ان لي ساعه اصلي بها عليك او اصلي فيها عليك فكم اجعل لك فيها من صلاتي قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال أجعل لك الثلث قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل النصف قال له فإن ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له الثلثين ثم في الآخر خالص قال إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله فقال إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك ربنا في الوقت ده سبحانه وتعالى يكفيك كل الهموم اللي انت بتعاني منها ويغفر لك ذنوبك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الأخيرة أن تكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة يا ريت كل زوجة قاعدة قدامي اكتبوا الأربع حاجات دولت والله الذي لا إله غيره دي أجمل وصفة أوصفها لك علشان زوجك يحبك ويعيش معاكي أجمل حياة أول حاجة قومي صلي وادعي الحاجة التانية استغفري كتري من الاستغفار الحاجة التالتة تصلي على النبي الحاجة الرابعة تكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ومعانا اتصالات الشريف أبو ياسين من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسين ازيك يا عم الشيخ الله يبارك في حضرتك والله انا بحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه والله يا عم الشيخ ويعني ويعني سؤال بسيط يعني اتفضل آه انا ندرت حوالي عن اربع مرات آه اقول بس ان ربنا اكرمني مثلا في كذا او في ورق او حاجه زي كده فال فال فالموضوع بيمشي بس تيجي نسوه من زحمه الشغل او نسوه حاجه زي كده وافتكر برضه بس ايه بيجي لا عقاب افوق آه.
آه في حاجه ثانيه افضل انزل برضه ناس وانت ما يعني يعني مش متذكر بالظبط آه.
اربع مرات ولا خمس مرات آه، نعم.
فانا فانا عاوز اجاوب مثلا ممكن تسمعهم في مره واحده او حاضر.
او او ايه ال ال الفرق او او حاضر.
ايه الفرق حاضر أو يعني.
إيه الحاجة سؤال اللي واضح يا يعني وسيم. حاضر لا يعني.
نثبت من ال- من الاربع وال- من الاربع والخمس نزور دول حاضر عليا حاضر يا وزين حاضر عليا أم- آه، سارة من مصر السلام عليكم أخت سارة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمود وفي ذريتك أجمعين إن شاء الله الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب أنا عندي سؤال حضرتك يعني اتفضلي.
أنا قدم لي واحد آه، بس آه، إن جده كان بيشتغل في تجارة غير ممنوعة آه، زي المخدرات معلش أنا الصوت مش واضح عندي يا أستاذ شريف خالص الصوت فيه بس صدى هو كده يعني أوي حضرتك آه، جده توفى و- وباباه توفى برضه بس هو كويس أوي ومعروف وبيشتغل في شغلانة حلال الحمد لله وبيشتغل في أرضه وكده يعني اللي هو لسه عن باباه وكده نعم فمش عارفة يعني حضرتك أوافق ولا لأ أنا ما يا أستاذ شريف أنت فهمت السؤال أصل أنا الصوت عندي عامل صدى جامد الصوت فيه صدى جامد مش في مش, مش اه جده كان بيتاجر في مخدرات طبعا جده مش بتاع كوره واحد تاني طيب. اه اه اه يعني هو اه طيب ماشي حاضر آه في اتصال تاني استاذ استاذ فهمي من السعوديه اه السلام عليكم يا استاذ فهمي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ محمود؟
ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك الله يخليك والله اني احبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه يا شيخ نسيت اسالك سؤال بس ولو انه بيزعلك لكن اعوذ بالله من شر الرجيم واحد يخطا احيانا آه، صحيح حصلت مشكله كذا بيني وبين مراتي بسيطه نعم فمنعتها عشان ما تروحش المكان هذا قلت لها اذا رحت المكان هذا انت طالق عليك الثلاثه قلت لها لو رحت المكان ده تبقى طالق آه، تبقى طالق عليك بالثلاثه نعم اه فما- فما راحتش المكان ذاك هي راحت ولا ما راحتش لا ما راحتش ما راحتش.
قبل يوم حصل الكلام ده اه ما راحتش اتصل منك عشان الموضوع هذا وان شاء الله توبه اول مره واخر مره اكبر غلطه اخطات في حياتي
ايوه
فشفت شوف لي طيب ما دام هي ما دام هي ما راحتش يا استاذ فهمي يعني هو هو خد بالك من حاجه ده بيسموه طلاق معلق فما دام انت قلت لها تبقى طارق لو رحت المكان الفلاني ما دام هي ما راحتش الحمد لله يبقى خلاص كده الطلاق لا يقع لكن لو راحت يبقى الطلاق وقع واخد بال حضرتك وما تفرقش بقى هنا طبعا السؤال واضح وما تفرقش هنا بقى اذا كنت قلت لها تبقى طالق بالثلاثه او الاربعه او طلقه واحده لان في النهايه هي بتحسب طلقه واحده وان كان خد بالك من حاجه وان كان جماهير اهل العلم بيقولوا ان لما تقول انت طالق بالثلاثه بتقع ثلاثه لكن حقيقه في قول عظيم جدا وهو ده اللي بناخد بيه راي راي الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه وراي الامام ابن القيم في ان الطلقه لما يتقال ثلاثه تقع واحدة ليه؟ قال لك لأن لو كان الثلاث طلقات بيقعوا في مرة واحدة يبقى ما كانش فيه أي حكمة إن ربنا يخليهم ثلاثة ده هم ثلاثة عشان لا قدر الله لو راجل طلق مرة يقدر يراجع نفسه في المرة الثانية ويقدر ترجع المودة والمحبة بينه وبين زوجته مرة ثانية آه، لو طلق الثانية يبقى في فرصة أخيرة أما لو كانوا الثلاثة بيطلعوا في مجلس واحد يبقى ما فيش حكمة إن ربنا يخليهم ثلاثة آه، الأخت حليمة السلام عليكم الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن تسمع لي صوت في الإربيز يا أستاذ شريف اني احبك بالله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك يا أخت حليمة آه، كنت لي طلب يا شيخنا لو سمحت اتفضلي آه، كنت نفسي انا نفسي هديه لي يعني بالهدايا ونفسي اخذ الرقم بتاعك لو سمحت يعني ربنا يكرمك ويهديك ويحفظك يا رب العالمين
فكنت عايزه الرقم بتاعك لو سمحت طيب ممكن من كنترول يا ريت يا شريف سمعني بس صوت في الإربيز عشان مش سامعه طيب آه، بالنسبة للأخ آه، أبو ياسين آه، اللي اتصل من إيطاليا بيقول إن هو نظر كم نذر كده وفي ظل انشغالاته طبعا الصوت الحقيقي ما كناش سامعه كويس في الاتصالات آه، لكن اللي فهمته إن هو نذر كم نذر كده أربعة أو خمسة وبينسى عايز أقول حاجة يا جماعة الأصل في النذر أنه مكروه الاصل في النذر انه مكروه ليه لانه بيبقى فيه سامحوني بيبقى فيه سوء معامله وسوء ادب مع الله بمعنى انا يا ربي لو اديتني كذا هعمل كذا كانه يشترط على الله لو خليت ابني ينجح انا مثلا هقدم مثلا 200 جنيه للفقراء لو خليت زوجتي تحمل انا هذبح مثلا آه، خروف او غير او شاء او غير ذلك الى ف- فقالوا النذر اصلا الاصل فيه انه مكروه ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل لكن لو نظرت ففي حديث تاني بيقول من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه فأنت لو كنت نسيت النذر اللي أنت نذرته دوت نسيت انت نذرت مره ولا اربعه ولا خمسه اعتبرها على الاكثر اعتبرها ان انت نذرت خمس مرات مثلا وشوف انت نذرت بايه لو لو كنت محدد وفاكر انت حددت بايه فلا بد ان توفي بالنذر ولو عجزت عن آه، ان انت توفي بالنذر فكفاره النذر كفاره اليمين صيام ثلاث ايام او اطعام عشرة مساكين والله اعلم اياس الشريف السلام عليكم ام يوسف من مصر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
الله يبارك في حضرتك يا رب آه، اتمنى من الله ان يديم عليها الصحه والعافيه وحب الناس جميعا.
الله يبارك فيك ويعزك يا رب آه، عايزه اسال حضرتك يا شيخ محمود هو، اتفضلي.
آه، سلسله ليلى في بيت النبي مفيش بيها شرايط او كتب؟
آه، والله ان شاء الله يعني انا اجهز حاليا ال- المجلد الاولاني الجزء الاولاني من ليلى في بيت النبي ان شاء الله قريبا هيكون موجود ان شاء الله آه، في كتاب ليلى في بيت النبي الجزء الاول وبالنسبه للسيديهات والحديث ده طبعا حق لقناه اقرا فلو حبوا ان هم يعني ينزلوه ولو بسعر رمز للناس او اي حاجه فده حق لقناه اقرا الحبيبه وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين وان شاء الله يعني آه، نعرض الامر على الاداره ينزلوا ان شاء الله الحادث وان كان والله اعلم تقريبا الحادث كلها موجوده على الموقع يا أستاذ شريف صح؟ مش كلها بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله نحاول نكلمهم في الاداره ان هم يوفروا للناس آه، ديفيديهات او سيديهات بالحلقات ان شاء الله. الاخت سماح من مصر.
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أستاذ محمود انا يا اهلا وسهلا.
انا بالله عليك عايزه من بيتك ضروري لان انا النهارده موضوعك كله كان يعتبر حاضر عن إساءة حاضر الزوج.
حاضر فكنت عايزه بس حاجتين علشان ان انا اصبر على العيشه وعلشان اني بس ايه ان انا بطل سكت عشان هو متزوج واحده غريبه حاضر يا اخت سماح خدي النمره من من الكنترول ان شاء الله وعينيا حاضر لحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. آه، آه، بالنسبه ل يعني آه، آه، بالنسبه يا جماعه لحته انا عمال النهارده اقول ايه؟ طب ناخد مروان رضوان من المغرب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك في الله يا شيخ احبك الذي احببتني فيه والله لاحبك احب قناه الناس كلها ربنا يبارك فيك قناه اقرا قصدك وقناه سؤالي يا الناس أخي.
كل القنوات الاسلاميه جميله ربنا يبارك فيك يا رب
سؤالي يا اخي محمود اتفضل يا استاذ رضوان سؤالي لي هو انني اعمل في احدى الحمامات نعم كان عملت في احدى الحمامات ممكن الحمامات اسمع صوت العامة.
الاربيزه الشريف انا مش سامع
الحمامات العامه أتف... اه اه الحمامات العامه مالها آه، انا اعمل فيها انا آه، كان عملت لاكيس
اه هيشتغل فيها نعم
وهل وقريت واحد جوج احاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام
في اول حديث يقول ايوه قالت عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم آه، الحمامات حرام على امتي على نساء امتي نعم هو الحديث مش مش بال...
حديث مش آخر- بالنص حديث اخر يا اخي اه قالت حرام على الرجال والنساء نعم و- وقالت بعد ذلك حل للرجال الا في مآزر
مم.
يجوز للنساء ان يدخلوا الحمامات العامه آه، بص يا استاذ رضوان ربنا يبارك في حضرتك هو الاصل في المساله ان ان ال- يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، ما من امراه ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها جل وعلا فالاصل في المساله انه لا يجوز اللي بيحصل طبعا في الحمامات العامه يا جماعه ان بيبقى نساء مع بعض حتى او رجال مع بعض وبيتكشفوا بشكل غير عادي طبعا يعني ممكن يكون آه، تكشف اكبر قدر من جسمها قدام نساء آه، اجنبيات عنها و- وقد تخرج المراه توصفها بره فالاصل ان المراه تتستر ويعني اذا كانت آه، عايزه تعمل حمامات بخار او غير ذلك تعملها في بيتها والطرق سهله وبسيطه جدا لكن حته الحمامات العامه والاختلاط دوت يعني طبعا هذه المساله طبعا فيها كلام كبير جدا عند علمائنا ربنا يبارك في جميع رب العالمين. استاذ محمد من مصر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
شيخنا الحبيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمود ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك محمد عبد الحميد معاك يا اهلا وسهلا ازي حضرتك عامل ايه الله يبارك فيك ويعزك ربنا يكرمك يا رب آمين يا رب.
بشكر حضرتك جدا على البرنامج ده برنامج روعة روعة روعة روعة الله يخليك يا أستاذ والله محمد حضرتك انسان عظيم جدا جدا جدا جدا ربنا يخليك يا أستاذ والله محمد بس احنا عايزين ناخد حقنا بقى من الحلقة الجاية ان شاء الله
اديلكوا حلقتين ايوه عايزين ناخد حقنا فيهم بقى آه، بإذن آه، الله.
اخواتنا النساء كلهم خدوا حقهم في آه، الحلقه دي عايزين واللي ناخد فاتت حقنا بقى عشان حضرتك خليتنا قاعدين مش عارفين نعمل اي حاجة لا هتعمل حاجه ان شاء الله تجيب هديه النهارده وتدعي لي احنا جبنا هديه عشان زي ما حضرتك طب قلت الحمد لله. الأسبوع- الاسبوع احنا كلام وبنعمل الحلقه اللي فاتت اللي حضرتك قلت عليها كلها الاسبوع اللي جاي هجيب لك حقك ان شاء الله خلاص انا مستني ان شاء ربنا الله يبارك لنا في حضرتك ويطول لنا في عمرك قوي يا رب ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
وبعدين اقول لك على فكره حلوه قوي بقى انت انت طبعا ايه انت طبعا هتجيب لها الهديه او جبت لها الهديه الحلقه اللي جبت، آه، فاتت جبت.
الحلقه اللي جايه بقى طبعا هي هتجيب لك هديه بس هتجيبها ازاي هتقول لك حبيبي اديني فلوس عشان ايه عشان اجيب لك هديه انا موافق مش مهم بس المهم فهم كده كده كسبانين يعني ما شاء الله حالك يا شيخ محمود ويطول لنا في عمرك يا رب وما يحرمناش منك ابدا ابدا ابدا ابدا الله يخليك الله يا يصلح أستاذ حالك يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك امين يا رب العالمين ربنا يحفظك يا استاذ محمد ويبارك في عمرك ويجمعنا وياك على خير دايما يا رب العالمين مع- استاذ محمد من الجزائر السلام عليكم
السلام ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
استاذ محمد
يا استاذ محمد اهلا بيك
اهلا بكم وشرفكم لباس انا والله مش صوت استاذ شريف م... اه طيب السلام عليكم السلام عليكم محمد انا مش مش فاهم حاجه والله يا استاذ شريف معلش سامحني آه طب بس لو حضرتك تعيد لي اتصال يا استاذ محمد لان الصوت جاي من بعيد جدا اه طيب آه، شاهد الموضوع يا حبايب قلبي ان احنا لما بنتكلم عن زوج هيسعد زوجه او زوجه هتسعد زوج احنا بنقول كده ليه؟ عايزين البيوت تنور وترجع زي زمان عارفين اهالينا الاباء والامهات الناس الكبار الحلوين الجمال دولت اللي كانوا لهم دارسين بقى شريعه ولا دارسين آه، كلام النبي عليه السلام ولا دارسين ال- ال- الحد كلها كانوا بيطبقوا الكلام ده فعلا عملي من غير ما يدرسوه انا اذكر ودي مساله شخصيه اذكر ان والدتي الله يرحمها رحمه واسعه كانت تقول لي والله يا ابني ابوك ده عمره في حياته عمره في حياته ما قال لي كلمه وحشه عمره في حياته ما زعق لي عمره ما جه في يوم من الايام وظلمني او قال لي كلمه تضايقني طول عمره ما شاء الله ربنا يكرمه يا رب ويعزه ويديه الصحه ويشفيه يا رب العالمين طول عمره انسان طيب وبسيط جدا وما تحسش بوجوده في البيت وتحس انه بسيط قوي وما هوش ما هوش زوج اللي هو ايه طول النهار عمال يطلب وهو ما بيطلبش حاجه خالص وما بيحبش يتعب زوجته وما بيحبش يضايقها وبيخاف عليها جدا من الهوا الطاير زي ما بيقولوا كان فعلا تلاقي حتى الجيل ده اغلبه كانوا كده يا جماعه كان تحس ان هم حنينين قوي على بعض رغم ان هم حياتهم بسيطه جدا زي اغلب الجيل اللي فات ده كله ما كانش عندهم الرفاهيات اللي موجوده عندنا احنا كجيل جديد او الجيل اللي بعدينا لكن كانوا فعلا فعلا كانوا بيحبوا بعض قوي وكانوا مخلصين لبعض قوي وكنت اذكر الاقي ال ال ال الام من دولت جوزها لو مات وهي عندها 25 سنه او 30 سنه تقول خلاص الحمد لله خدت اسمتي وخدت نصيبي اعيش حياتي كلها بقى لاولادي يا سلام حاجه كانت جميله قوي كان عندهم اصاله وكان عندهم وفاء وكان عندهم اخلاص حاجه فوق الخيال حاجه لا تخطر على قلب بشر فعشان كده بنقول يا جماعه مهم جدا جدا ان السعاده ترجع للبيوت مره تانية عشان كل ده هيأثر قوي قوي على الجيل اللي جاي في مين معانا يا استاذ شريف استاذ حسن من لبنان السلام عليكم عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله اني أنا احبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه كيف حالك الحمد لله ربنا يعزك ويسترك آه، شيخ بدنا منك بس آه، تحكي شوي عن الحجاب وضرورة الحجاب للمرأة الحجاب حاضر نعم الله يجزيك خير عينيا حاضر يا استاذ حسن ربنا يبارك فيك يا رب انا اذكر يا استاذ حسن هقول لك حاجه جميله قوي طب صباح طب ح- ناخد صباح الاول وبعدين نرجع تاني طيب السلام عليكم اخت صباح السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا ربنا يعزك ويبارك ربنا فيك يكرمك ويسعدك ويزيدك يا رب ايمان وعلم امين امين يا رب والله يا شيخ انا مش عايزه اقول لك يعني فرحتي بحضرتك قد ايه الله يخليك.
ربنا يبارك لك يا رب آمين يا رب.
بس عايزاك تدعي لزوجي يعني ربنا يكرمه يا رب ويصلي الصلوات في اوقاتها يا رب يا رب يكرمه يا رب ويرزقه الصلوات الخمس وال- وقيام الليل ويسعد بي...
ربنا يعني يكرمك.
يسعد قلوبكم يا رب ربنا العالمين يكرمك وبعد اذنك هبقى اعمل لحضرتك مكالمه على الموبايل حاضر عينيا حاضر ربنا يكرمك يا عينيا رب.
حاضر اخت السلام صباح عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا حسن اللي من لبنان آه، انا اذكر عشان تعرف بس قد ايه بلاد المسلمين مليانه خير انا اذكر كنت في زياره آه، اظن السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر والله كنت في لبنان في طرابلس واذكر ان اديت درس ل- للشباب وشباب وبنات الجامعه ففوجئت ان من ضمن البنات اللي حاضرين بنات متبرجات كتير جدا وانا في دعوتي دعوه هاديه الحمد لله رب العالمين ما احبش يعني ايه ما احبش ال- ال- ال- الكلكعه والتزمت والعنف في الدعوه فواجهت كلم- كلمه بسيطه جدا للشباب الجامعه وبعد ما خلصت كلامي في اخر تلت ساعه قلت يا جماعه انا عايز اتكلم عن موضوع لو اذنتوا لي ان اتكلم فيه هتكلم فيه وما اذنتوش انا مش هتكلم بس بالله عليكم ما حدش يكون زعلان مني تاذنوا لي اتكلم يعني دقايق كده عن الحجاب فقالوا اتفضل فقعدت اتكلمت عن الحجاب بكل بساطه وسلاسه وقلت في اخر الدرس قلت بالله عليكم لو في اخت من اللي قاعدين قدامنا مش لابسين حجاب عندها استعداد فعلا وتصدق مع ربنا انها ناويه تلبس حجاب بالله عليكم بس ترفع ايديها والله لقيت ما شاء الله عدد من الاخوات في لبنان كتير جدا رفعوا ايديهم وانا قلت للاخ نفسه قلت له بالله عليك تتابع اذا كانوا فعلا لبسوا حجاب واخبرني بعد كده ان هم لبسوا حجاب مفيش واحده في الدنيا ما فيهاش خير لكن كل ما في الامر كل انسان زي ما بيقولوا يا جماعه ليه مفتاحه والداعيه الذكي هو اللي يعرف يخش للناس من كل لكل واحد من المفتاح الخاص بيه في انسان تخش له من مفتاحه هو الترغيب واحد تاني مفتاحه الترهيب واحد تالت مفتاحه ان انت آه، تم- يعني ايه آه، تكلمه بشكل مثلا معين او تحكي له قصص معينه عن التابعين او عن الصحابه وكل واحد ليه مفتاحه المهم ان انت تعرف تخش له من المفتاح بتاعه مين معانا يا سجين ام منار من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم شيخ محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني أنا جد سعيدة لأني استطعت التحدث معك على المباشر ربنا يعزك ويسعدك يا رب آه، أتمنى منك يعني أن تشرفني برقمك الخاص آه، يعني مشكلتي لا أريد التحدث عليها على حاضر الهواء حاضر ام منار أريد أخذ رقمك يعني إذا ممكن يعني إذا ما حاضر فيش تحت أمر.
حرج.
حاضر تحت امر حضرتك شكرا ان شاء الله وجزاك تقديمي الله كنت خير يا الله يبارك شيخ فيك محمود وادعي لي يعني لل- لل- لأولادي ربنا يبارك لك فيهم والأمة يا رب الإسلامية إن شاء الله ربنا يبارك في أولاد المسلمين جميعا يا رب ويحفظهم يا رب من كل سوء وينجيهم يا رب من الفتن اللي بتحيط بيهم لأن فعلا يا جماعة والله العظيم يعني تربية الأولاد أصبحت معادلة صعبة قوي في الزمن ده بالذات بقت موضوع خطير جدا وإن شاء الله هتناول الموضوع ده إن شاء الله إن ليلة في بيت النبي إن شاء الله أنا بعتبره هو برنامج حياتي برنامج حياة يعني عايز استمر في في ان انا اذكر ليلة في بيت النبي ده لحد اخر نفس من انفاسي عايزين نت- نتوغل في الاسرة ونتكلم عن الاسرة المسلمة وعن قضايا الاسرة المعاصرة وعايزين نتدخل في موضوع تربية الاولاد في الاسلام الى غير ذلك ربنا يا رب يحفظ اولادكم يا رب من الفتن يا رب العالمين لكن هي مسؤولية كبيرة وانتم مأجورين عليها ان شاء الله مين معانا يا شريف الاخت ماجدة من مصر السلام عليكم
ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا انا كفيفه يا شيخ محمود بقالي 12 سنه ربنا يكرمك يا رب ينور بصيرتك بقالي 12 سنه الضغط عندي عالي عمال لي ضمور في العصب البصري نعم.
فع- فعاوزاك تدعي لي يا شيخ محمود وتدعي لي ان اخواتي يبقوا كويسين معايا اخواتي قلبين عليا وبيضربوني وبيشتموني ربنا يكرمك يا اخت ماجده حاضر عينيا عاوزاك عاوزه رقم تليفون حضرتك يا شيخ حاضر عينيا خديه من كنترول الاخت ماجده حاضر انا عايز بس اقول لك حاجه واسمعيني بقى عايز اقول للاخت ماجده حاجه وعايز اقول لاخواتها حاجه عايز اقول لاخت ماجده ابشري يا اخت ماجده الجنه مش ببلاش ربنا سبحانه وتعالى سبحان سو- يعني اي ابتلاء في الدنيا يا اخت ماجده عايز بس عايز بس كل المشاهدين يركزوا معايا اي ابتلاء في الدنيا عامل زي العمله عارفين العمله اللي هي اللي هي العمله الفضه ديت العمله دي ليها وجهين وجه فيه المحنه ووجه فيه المنحه شوفوا يعني ايه يعني لو واحده فقدت نعمه البصر زي اختنا ربي يا رب يا رب ينور بصيرتك ويرد لك بصرك ان شاء الله قولوا امين قادر ربنا يرد لك بصرك في لحظة لكن النبي بيقول إيه بيقول كما عند البخاري من أخذ الله حبيبتيه العينين سماهم حبيبتيه ليه لأن من خلال العينين بيحب الدنيا بيشوف الدنيا ويحبها قال من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة فاصبري واحتسبي وربنا هيأجرك إن شاء الله ويكرمك إن شاء الله عن كل لحظة تألمت فيها إن شاء الله الحاجة التانية عايز أقول لإخواتها عايز اقول يعني ارحموا هذه المسكينه وعاملوها احسن معامله وما تحسسوهاش ان هي بتعاني مثل هذه المعاناه بالعكس فما تجمعوش عليها هم فوق الهم اللي هي عايشاه ربنا ياجركم ويكرمكم يا رب العالمين وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم البشر وربنا يكرمكم يا رب العالمين آه فالشاهد في الموضوع حبايب قلبي ان ان احنا عايزين نقول ان ما فيش حد فعلا في الدنيا ما فيهوش خير لكن الذكي هو اللي يعرف يخش للناس من كل واحد يخش له من مفتاحه الامام الحسن البصري في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش في يوم من الايام لقى ماشي في الشارع فراح نازل ماشي جنبه وبص له كده لقى مفتاحه انه بيحب ان الناس تثني عليه فقال له اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان اسير معك قال له اتفضل فماشي معاه قدر كانت معديه جنازه فالحسن البصري لقط الجنازه دي وقال له ايه؟ قال له يا هذا ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ فالراجل فطرته سليمه لكن هو ما كانش بيصلي فقال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصله للرحم وكذا وكذا وكذا قال له فليكن هو انت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت فكان بعد كده من أكثر الناس صلاة وصياما و- وبرا بوالديه إلى آخر ذلك فكل إنسان ليه مفتاح المفتاح ده ان انت تخش له من المفتاح اللي ينفتح ليه قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى فيكون ده في ميزان حسناتك عشان كده بنقول مفيش اجمل في الدنيا دي ان احنا نرفع شعار البسمه والرحمه في دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى. الاخت فاطمه من ايطاليا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا اخت فاطمه.
آه أنا عايزة آه رقمك يا شيخ عشان عندي سؤال آه حاضر.
صعب شوية حاضر عينيا يا اخت فاطمه تخديم الكنترول عينيا حاضر تحت امر حضرتك.
شكرا الله يخليك ربنا يبارك في حضرتك ويعزك يا رب ويحفظكم في غربتكم. الاخت ليلى الاخت ليلى من القاهره السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله ازي وبركاته.
حضرتك يا اهلا وسهلا والله انا بحاول كتير اتصل بحضرتك مش عارفه سامحيني والله ومش مصدقه بصراحه انا بكلم حضرتك والله ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا ربنا رب يخليك يا شيخ محمود بس انا في عندي سؤال وده بصراحه عن- حاسه بتأنيب ضمير من زمان قوي نعم انا توفى جوزي بقاله تسع سنين وانا عمري 23 سنه ربنا يا رب يرحمه يا رب وكان معايا بنتين عمرها واحده اربع سنين وواحده ست شهور والحمد لله ما زلت لحد دلوقتي بربيهم آه، كبيره بقت عندها 13 سنه وصغيره 10 نعم بس في الليله اللي هو مات فيها يعني هو كان حصل ما بيني وما بينه مشاجره نعم بسبب ان هو كان يعني هو كان عايزني له وكده فكان البنتين صغيرين ما كنتش عارفه انيمهم نعم وصباح الصبح راح الشغل وحصل حادثه نعم ومات على كده في ساعتها فانا حاسه بتأنيب ضمير من ساعتها والله يا يا شيخ محمود مش لا عارفه يا اختي أعمل رب لا يا اختي ما تزعليش نفسك ابدا دي كلها اقدار ربنا سبحانه وتعالى إيه. هو يعني كده حصل ميت حصل.
وغضبان مني وحضرتك في كل حلقه بتقول الست مش هتخش الجنه نعم.
غير وجوزها راضي عنها وانا مش عارفه اعمل ايه لا انت يا اختي ربنا يبارك فيك يعني إيه؟ يعني حته ان ان انسانه آه، تتعمد اغضاب زوجها كل يوم ده المقصود انما واحده حصل بينها وبين زوجها مشاده بسيطه وده امر وارد اختي الفاضله بين اي زوجه وزوجه واسمعيني كويس قوي يا اختي ليلى ربنا يبارك فيك عشان ما اوعي تيأسي يعني ممكن تكون مشاده حصلت بين اي زوج وزوجه وده بتحصل حتى حصلت في بيت النبي نفسه صلى الله عليه يعني يعني وسلم يا شيخ محمود انا كده ما عنديش ذنب ما فيش اي ذنب عليك والله يعني يا دي شيخ محمود انا بربي ولادي بقالهم تسع سنين ده انا الحمد ده انا لله.
عايز ده انا عايز اريح قلبك بكلمتين كده يا اخت رب- يا ليلى رب- اسمعيني يا رب اسم- يخليك يا شيخ محمود اسمعيني بس الكلمتين دولت انت حصل مشاده بينك وبين زوج بسيطه آه.
المشاده دي هو نام زعلان شويه قام الصبحيه قدر ربنا ان هو يتوفى في هذا الوقت أيوة.
هل معنى كده انه ميت غضبان عليك لا ده مشاده بتحصل بين اي زوج وزوجه انما المقصود الزوجه التي تتعنت وتتعمد ان هي تنكد على زوجها وتتعب زوجها وتضايق زوجها وتحاول بقدر الامكان تدخل عليه النكد و دي المقصوده انما واحده حصل بينها وبين زوجها مشاده مات في نفس اليوم مش ده المقصود يا اختي ربنا يبارك فيكي اوعي تيأسي من رحمه ربنا لكن عايزك بقى تعملي حاجه اسمعيني يا اختي ليلى اسمعيني بس عايزك تكتري من الدعاء ليه هكتري من الدعاء ليه والاستغفار ليه عشان حتى لو هو كان في حاجه مزعله منك تردي له الدين ده بفضل الله يوم يوم القيامه يلاقيكي جاله دعاء له ادعيه قد كده ومستغفره له وعامله له خير كتير واعملوا له صدقه جاريه ربنا يكرمك يبقى انت رديت الجميل لهذا الزوج ربنا يحفظك ويبارك فيكي وربنا يسعد قلوبكم يا جماعه ويا رب يا رب عايز اقول في الليله الجميله دي احنا فاضلين قد ايه يا شريف؟ طيب 30 ثانية يا رب بدعي دعاء كده وأمله بجد من قلوبكم يا رب يا رب اجعل يا رب كل زوج أعطي كل زوج القدرة إنه يسعد زوجته يا رب وحنن قلب كل زوج على زوجته يا رب العالمين وألف بين كل زوج وزوجته يا رب واللي ما اتجوزتش يا رب زوجها وعفها يا رب واللي ما اتجوزش يا رب اتجوزه وتعفه واللي اتجوزوا وما خلفوش يا رب ارزقهم بالذرية الصالحة واللي رزقتهم بالذرية الصالحة يا رب بارك لهم في أولادهم وربلهم أولادهم واحفظهم يا رب العالمين مش عارف اقول ايه والله الوقت معاكم بيجري بسرعه غريبه يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته